موقع دفتر ألم حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزوابي والآن مع الشيخ
يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أحبائي في الله أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فهذه الحلقة الثانية عشر في سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ وتعتبر الحلقة الثانية في متشابهات سورة آل عمران ونبدأ إن شاء الله اليوم هذه الحلقة بالآية رقم 49 الآية رقم 49 من سورة آل عمران في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله آه هذه الآية جاءت آية شبيهة لها في سورة المائدة اللي هي الآية رقم 110 من سورة المائدة وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير هنا إيه بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبغوا الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني بيحصل لبس برضو بين هاتين الآيتين لكن يعني لو انتبهنا للحديث في الآية الأولى والحديث في الآية الثانية جاء على لسان من نقدر نزيل هذا الالتباس بين هاتين الآيتين هنلاقي ان الآية الأولى بتاعت سورة آل عمران جاءت على لسان عيسى عليه السلام على لسان عيسى عليه السلام بيقول ورسولا إلى بني إسرائيل قال بقى أني قد جئتكم يبقى الحديث من مين من, من عيسى عليه السلام أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق من الطين كهيئة الطير ويعني بأجد بعض الحفظة بيقول بيحصل نفسي عبد يعني أني أخلق لكم من طين كائن الطير بإذني لو انتبه وعرف مين اللي جاء على لسانه هذا الحديث مش هيقول بإذني لأن أنا الحديث من عيسى عليه السلام فأني أخلق لكم من الطين كائن الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله يبقى نسب كل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون آه الآية آه لكن لو نظرنا إلى الآية رقم 110 من سورة المائدة فنجد أن آه هذا الآية جاءت على رب على لسان الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول هذا الكلام بيخاطب عيسى عليه السلام وإذ علمتك الكتاب والحكمة يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب عيسى عليه السلام وإذ علمتك وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير أيوة بإذني لأن المتحدث الله سبحانه وتعالى عز وجل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني يبقى في آل عمران بإذن الله لأن المتحدث عيسى عليه السلام أما في سورة المائدة فكلها إيه بإذني لأنها بإذن الله سبحانه وتعالى المتحدث هو الله سبحانه وتعالى عز وجل يبقى, يبقى لازم ننتبه وإحنا بنقرأ آه الآية دي جاءت على لسان مين وهذه الآية جاءت على لسان مين علشان ما يحصلش عندنا لبس آه في سورة آل عمران آه في كلام عيسى عليه السلام جاء بإذن الله في الآية مرتين جاء بإذن الله في الآية مرتين أما في سورة المائدة فيها زيادة نوت بإذني ثلاث مرات في سورة الإيه المائدة يبقى ننتبه إلى هذا كذلك في ملاحظة تانية إن برضه بيحصل فيها لبس أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير دي بتاعت سورة آل عمران أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير إيه فأنفخ فيه فأنفخ فيه أما في سورة سورة المائدة وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني يبقى في آل عمران فأنفخ فيه وفي سورة المائدة فتنفخ فيها العلامة اللي أنا حطيتها في هذا علشان نقدر نفرق بين فأنفخ فيه فتنفخ فيها ما يحصلش نفس عندنا قلت أن سورة آل عمران اسم السورة مذكر زي ما احنا قلنا في في مواضع اخرى بالنسبه لسوره ال عمران ان سوره ال عمران مذكر فجاء فيها يعني دي علامه برضه فانفخ فيه اما في سوره المائده اسم السوره مؤنث واذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذني فتنفخ فيها لان العلامه ان سوره المائده اسم السوره مؤنث فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني يبقى دي في علامتين في هذه الآية وما شابهها في سورة المائدة ننتبه إليها إن شاء الله بعد كده الآية رقم 51 من سورة آل عمران الآية رقم 51 من سورة آل عمران في قوله تعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم طيب جاءت كم مرة في القرآن الكريم وهل في اختلافات بين هذه الآية والمواضع الأخرى نشوف في سورة مريم الآية رقم 36 وإن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم يعني تقريبا في تماثل بين الآيتين إلا أن في سورة مريم بدأت بحرف الواو وإن الله ربي وربكم أما في سورة آل عمران إن الله ربي وربكم فاعبدوه يعني الآيتين متماثلتين ممكن أجيب لك برضه في الامتحان أكمل الآية أو قول لي الموضع بتاع الآية دي فين وأقول لك وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم عشان نشوفك هتقول سورة آل عمران ولا سورة مريم ولا سورة الزخرف لأن في سورة الزخرف في الآية 63 جاء إن الله إيه هو يعني بزيادة هو لم تأتي في الآيتين اللي هي بتاعت آل عمران وسورة مريم ما جاش فيها هو إن الله ربي وربكم فاعبدوه ومريم إن وإن الله ربي وربكم فاعبدوه أما في سورة الزخرف إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم يبقى الآية الوحيدة اللي جاء فيها هو إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه آخر موضع في هذه الآيات آخر موضع في هذه الآيات اللي هي سورة الزخرف الآية رقم 63 دي الوحيدة اللي جاء فيها هو أما الآيتين التانيين ما فيهمش هو وبرضه سورة الزخرف جاءت إن الله برضه بدون حرف الواو يبقى لم يأتي حرف الواو في أول الكلام في أول الآية وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إلا في سورة إيه؟ في سورة مريم آه وبرضه زي ما قلنا دايما لما يكون في تماثل زي هذه الآيات كده بين الآيات يبقى خلي بالنا في الإيه ال- الآية اللي بتيجي بعديهم عشان ما يحصلش آه، خطأ ليه لأن في الكثير برضو يجي في سورة آل عمران عندما يقرأ الآية إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم ما هذا خطأ لأن فاختلف الأحزاب من بينهم جاءت بعد الآية بتاعت سورة مريم وبعد الآية بتاعت سورة الزخرف ولكن بتاع سورة آل عمران آه، فلما أحس عيسى منهم كفر يبقى خلي بالنا في سورة آل عمران مختلفة بالنسبة للآية اللي بعديها فلما أحس عيسى منهم الكفر يبقى بس هي دي بقى ايه العلامات يبقى بالنسبة لل آه، فين الواو حرف الواو الآية اللي بدأت بحرف الواو وفين آه، هو ربي وربكم وبعد كل آية يا إما فاختلف الأحزاب من بينهم يا إما آه، في سورة آل عمران يجي بعديها فلما أحس عيسى منهم الكفر طيب ال- ده كان البند 119 عشان اللي عايز يرجع له الكتاب ده البند 119 لو رحنا بقى للبند 120 اللي بعده اللي هي الآية آه، رقم 52 من سورة آل عمران الآية رقم 52 من سورة آل عمران فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد هنا بقى نخلي بالنا واشهد بأننا مسلمون ولا بأننا مسلمون لأن بيحصل فيها لبس آه، نجد ان آه، جاءت في آل عمران في موضعين آه، في هذه الآية 52 واشهد بأننا مسلمون وكذلك جاءت آه، في الآية 164 في آل عمران آه، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فقولوا اشهدوا اللي هي الآية بتاعت آه، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا إيه اشهدوا بأننا مسلمون والآية اللي قرأناها قبل كده اللي هي بتاعت الآية رقم 52 في سورة آه، آل عمران آه، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون يبقى الموضعين في سورة آه، آل عمران آه، اشهد أو اشهدوا بأننا مسلمون نون واحدة بأن لكن واشهدوا بأننا بأننا مسلمون دي بعد كده يعني لما بزيادة ترتيب الصور زي ما قلنا في مواضع أخرى بزيادة ترتيب الصور زادت في سورة المائدة آه، قالوا آمنا واشهد بأننا مش بأن بقى ب- واشهد بأننا مسلمون اللي هي الآية رقم 111 الآية رقم 111 في سورة الإيه آه، المائدة الآية 111 في سورة المائدة وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد إيه بأننا مسلمون يبقى الوحيدة بأننا مسلمون في سورة الإيه المائدة آه، بعد كده آه، الآية اللي بعديها على طول آه، بتاع سورة آل عمران اللي هي 52 لو انتقلنا إلى الآية 53 بعديها هنا هنا في الآية رقم 52 قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون جاء بعديها بقى في الآية 53 ربنا آمنا بما إيه بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين آه، عايزين نقول إيه بقى في هذه الآية ربنا آمنا ده ما عايزين نشوف مين اللي قال بقى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول هي مترتبة على الآية اللي بعد- اللي قبليها يبقى الحواريون اللي قالوا الحواريون فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال إيه قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون بعدها ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا, واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين آه، ليه عايز انا اركز على هذه الايه لان نهايه الايه فاكتبنا مع الشاهدين جاءت في- في موضع اخر في القران برضه فاكتبنا مع الشاهدين وبرضه لما يكون في اخر الايه دي زي اخر الايه دي بننتقل من موضع الى موضع وممكن يحصل عندها لبس ونخش من مكان الى مكان ونقول الآية دي هنا أو الآية دي هنا يبقى عايزين نثبت الرابط علشان نشوف الآية اللي بعديها إيه آه في سورة آل عمران اللي احنا قلنا فاكتبنا مع الشاهدين آه بيجي بعدها ايه فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين آه سورة المائدة آه الآية رقم 83 في سورة المائدة الآية رقم 83 في سورة المائدة جاء فيها ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين يبقى الآية دي ختمت فاكتبنا مع الشاهدين وآية سورة المائدة أيضا ختمت فاكتبنا مع الشاهدين يبقى عايزين ايه نفرق نميز بينهم بحيث ان ما يحصلش عندنا لبس ان شاء الله في سورة آل عمران فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين عايز اسأل الاول هذا القول جاء على لسان مين احنا قلنا الايات اللي فاتت دي اللي هي 52 53 كان من قول الحواريين دي الايه دي هنبص نلاقي تكمله الايه اللي هي بقى الايه رقم 54 ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين مين اللي قال ومين اللي مكروا مين اللي مكروا بقى ومكروا مين هم اللي مكروا في بقولها ليه لان في الكثير بيظن ان من قول الحواريين لان الايات اللي قبلها الحواريين هم اللي قالوا ومكروا في بعض الناس بيظنوا انه تعالى وامنوا واعترفوا بالايمان وامنوا بعيسى ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين يبقى مش هم اللي مكروا ولكن من اللي مكر اللي هو من كفر بعيسى عليه السلام من كفر بعيسى عليه السلام من بني اسرائيل ولم يؤمن به ومكروا به مكروا به ليه لانهم ارادوا ان يقتلوه فهذا مكر مكروا مكروا ان يقتلوه او يصل يصلبوه وجاءت في الايه والله خير الماكرين ليه خير الماكرين الله سبحانه وتعالى حيث لم يمكنهم من قتله أو صلبه لم يتمكنوا ولكن شبه له فهم مكروا والله سبحانه وتعالى مكر والله خير الماكرين أنه, أن أنه, لم أنه لم يمكنهم من قتله أو صلبه يبقى هنا نشوف بقى فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين جاء على لسان بني إسرائيل الذين لم يؤمنوا بعيسى يبقى احنا عرفنا لما يجي قول الحواريين في هذه الآية بنجيب بقى ايه قول الفئة الثانية او ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا مكر الفئة الثانية ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين طب لو نشوف بقى الآية بتاعت سورة المائدة ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين مين اللي قال هذا الكلام فاكتبنا مع الشاهدين في هذه الآية لا الآية دي لو احنا نظرنا للآيات الآية السابقة لها هنلاقي ان جاءت هذا الكلام على لسان القسيسين والرهبان الذين عرفوا الحق وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا برسالته وقالوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ويمكن حد يتعجب يعني ذات وهبان وقسيسين وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام هنقول اه قالوا ايه وما لنا شوف جاء بعدها ايه بقى لان هم من قول قسيسين وتكملة قولهم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فلما برضو ننظر الى سياق الايات وبعد الحلقة برضو تنظروا تاني في المصحف وتشوفوا سياق الآية دي وسياق الآية دي من الذي قال هذا ومن الذي قال هذا وده كان ايه كلامهم فنقدر ان شاء الله لما نيجي نقرأ الآيات ونتمعن فيها ونتدبرها ان شاء الله نقدر نحط الآية اللي بعديها كل آية في مكانها ولا يحدث لبس ان شاء الله بعد كده الآية رقم 55 من سورة آل عمران جاءت برضه مترتبة على الآيات السابقة وبرضه أنا عايز نقول إنها مترتبة م- م- آه مرتبة على الآيات السابقة علشان برضه نقدر نحط الرابط لأن هما لما بعد ما قالوا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقلنا إن ربنا سبحانه وتعالى قال خير الماكرين علشان نجى عيسى منهم ولم يتمكنوا من آه، قتله او صلبه فربنا سبحانه وتعالى بيبشر عيسى في الايه اللي بعديها على طول بيبشر عيسى عليه السلام اذ قال الله اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي يعني لن يتمكنوا من قتلك او لم يتمكنوا من صلبك إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون يبقى أنا في أول حاجة دلوقتي في هذه الآية ربطت هذه الآية بالآية السابقة لها أو ربطت الآية السابقة لها بهذه الآية ربطت الآيتين ببعض ثم بعد كده هنشوف في حاجة تانية إن هذه الآية جاء فيها إذ قال الله يا عيسى إذ قال الله يا عيسى دايما لما بيجي في القرآن إذ قال الله يا عيسى آه، بيذكر آه، نسبه إلى أمه بيذكر نسبه إلى أمه إذ قال الله يا عيسى ابن مريم دايما إذ قال الله إيه يا عيسى يا عيسى ابن مريم أما في هذه زي ما في سورة المائدة وجاءت مرتين في سورة المائدة مثلا يعني في الآية 110 و 116 من سورة المائدة آه، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أول واحدة اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك وفي الثانية آه، آه، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله فجاء فيها في أولهم آه، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم آه، لكن الآية الوحيدة في القرآن الكريم آه، التي جاء فيها إذ قال الله يعني برضه ممكن نقول إنها من مما اختصت به سورة آل عمران إن جاء فيها إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك لم يذكر نسبه إلى أمه في هذه الآية لم يقل إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك فلما نقرأ هذه الآية وفاكرين الآيات اللي احنا قلنا عليها قبليها و... وإن ربنا سبحانه وتعالى آه، بيبشر عيسى في هذه الآية فلم ينسب نسبه الأم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك وتعرف أن هذه الآية الوحيدة في القرآن التي لم يذكر فيها يا عيسى ابن مريم كذلك جاء برضو في الآية ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون يبقى هنقول الآية دي برضو فيها آه، حاجتين آه، لم آه، تأتي في القرآن جميعا الآية ال- ال- ال- ال- العلامة الأولى اللي أنا قلت عليها إذ قال الله يا عيسى ابن ابن مريم وفي نهاية الآية ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم يبقى لما نقرأ هذه الآية نعرف الآية الوحيدة في القرآن وما حصلش عندي لبس ما قلش ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون أو فأنبئكم فيما كنتم فيه تختلفون ولكن هنا فأحكم بينكم يبقى الآية الوحيدة في القرآن التي جاء فيها أيضا فأحكم بينكم هذه الآية ولم تأتي في موضع آخر ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم ولكن جاءت في هذه الآية فقط ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم ما ننساهاش بقى ما ننساهاش في باقي المواضع إيه فأنبئكم أما هنا فأحكم بينكم آه، بعد كده الآية رقم آه، 73 يمكن احنا كنا قلناها قبل كده ونوهنا عليها الآية 73 من سورة آل عمران اللي هي البند 56 ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم في برضو آه، آه، حاجتين آه، وهذه ندي علامتين آه، في هذه الآية أول حاجة قل إن الهدى هدى الله ويمكن قلناها قبل كده إن لم تأتي قل إن الهدى هدى الله إلا في هذه الآية يبقى برضه مما اختصت به سورة آل عمران إن جاء فيها قل إن الهدى هدى الله أما في باقي المواضع قل إن هدى الله هو الهدى لكن قل إن الهدى جاءت معرفة بالألف واللام في الأول قل إن الهدى لم تأتي إلا في سورة آل عمران أما مثلا في سورة البقرة ويمكن احنا قلناها في سورة البقرة في الآية 120 قبل كده لما قلنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله شوف إيه قل إن هدى الله قل إن هدى الله هو الهدى الهدى جاءت متأخرة لكن في سورة آل عمران قل إن الهدى هدى الله كذلك ستأتي معنا إن شاء الله برضو في سورة الأنعام في الآية رقم 71 جاء فيها قوله تعالى له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إيه قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى يبقى الآية بتاعت 73 سورة آل عمران الوحيدة قل إن الهدى هدى الله كذلك زي ما بقول الآية, الآية دي فيها شيء تاني آه أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحجكم إيه عند ربكم وقلت أن في سورة البقرة جاء فيها جاء فيها قولي وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله ليحاجوكم به عند ربكم قلنا سورة البقرة طبعا أطول من سورة آل عمران وكذلك سورة البقرة قلنا اسم السورة في حرف الباء فهنا جاء في ليحاجوكم فيها زيادة هنا عن آل عمران وفيها الباء اهي ليحاجوكم به عند ربكم أما في سورة آل عمران الآية معانا 73 أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم النهاردة, النهاردة اليوم بالذات كنت بسمع مع أحد الأصدقاء وقال وفي سورة آل عمران قال أو يحاجوكم به عند ربكم ودي برضه يعني راجل حافظ حفظ تمام ولكن القرآن غالب ولكن أنا لما بحط هذه العلامات ودايما تبقى يعني براجع عليها يبقى في حذر ويبقى يعني ايه في ترقب كمان لما نيجي نقرا الآية يبقى مترقب وعارف ان هذه الآية لها علامة وان هنا هنقول ايه وهنا هنقول ايه وربنا سبحانه وتعالى يثبت لنا القرآن آه بعد كده آه الآية رقم 79 من سورة آل عمران اللي هو البند 124 البند 124 آه قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله دي الآية آه أولها جاء فيها ما كان لبشر أن ما كان لبشر أن وجاءت كم مرة في القرآن ما كان لبشر أن جاءت مرتين جاءت مرتين في القرآن هذه الآية اللي هي 79 سورة آل عمران كذلك جاءت في الآية رقم 51 من سورة الشورى الآية 51 من سورة الشورى ولكن جاء بعدها إيه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أما في سورة آل عمران ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة طيب ما هو برضه بيحصل إيه آه لبس في مثلا لما نيجي نقرأ سورة آل عمران وبيحصل يعني تردد ما كان لبشر أن يؤتيه الله أو ما كان لبشر أن يكلمه الله لا بنحط العلامة أن بنلاقي أن سورة آل عمران الآية 79 لو بصيت للآية لو بصيت للآية السابقة لها الآية السابقة لها في سورة آل عمران وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب جاءت إيه كلمة الإيه بالكتاب يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب تاني مرة وما هو من الكتاب يبقى الآية دي جاءت ثلاث مرات كلمة الكتاب فيها يبقى الآية اللي بعديها ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله يبقى دي برضو علامة علشان إيه نتذكرها إن شاء الله أما في سورة الشورى ما كانش في آه ذكر الكتاب في الآية السابقة لها يبقى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب بعد كده الآية 86 من سورة آل عمران اللي هو البند اللي بعديه اللي هو البند 125 آه، الآية 86 من سورة آل عمران من ضمن الآيات اللي قلت لكم إن في ناس بتروح جاية في هذه الآية وتروح منتقلة إلى آية آه، سابقة أو آية تالية لها وبيحصل آه، تداخل بين الآيتين وقلنا في هذه الحالة لازم يعني آه، نربط ولازم نبقى عارفين عشان ما يحصلش هذا اللبس آه، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات كثير أنا بقول كثير ومنكم كذلك كثير أنا متأكد من غير ما أسمعكم لكن أنا متأكد أن منكم كثير آه، أو في بداية حفظه يعني أو أنتوا بتسمعوا حد بتلاقوها هيقول آه، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يعني أنا قلت لك هتقف هنا وكمان هتنتقل إلى أي آية هتنتقل إلى الآية 105 من سورة آل عمران هتنتقل إلى الآية 105 من سورة آل عمران طبعا ده مش مش معنى كده ان الكل لازم يحصل كده لا انا بقول يعني ده المعظم و- واشمعنى الآية 105 واشمعنى هننتقل الى الايه 105 لان برضه جاء فيها ايه آه من بعد ما جاءهم البينات يبقى جاءهم البينات في هذه الايه وجاءهم البينات في الايه الثانيه يبقى علشان كده بيحصل آه تداخل آه مش عارف وجاءهم البينات يبقى هنخش بقى وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين ولا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم طبعا آه يعني برضو بالنظر الى الايه آه لقيت ان العلامه في نفس الايه والعلامه سهله جدا ولو الانسان بيقرا القران ويتدبر المعاني ويتدبر الايات لا يم- لا يمكن يحدث له اللبس والنهارده اللي كان بيحدث له لبس بهذه الايه بعد ما اقول هذه الايه ان شاء الله آه مش هيحصل عنده لبس باذن الله ليه؟ لأن الآية بدأت بقوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم هنا سؤال سؤال تعجب كيف يهدي الله كيف يهدي الله فيبقى آخر الآية والله لا يهدي القوم الظالمين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم يبقى المناسب والله لا يهدي القوم الظالمين مش وأولئك لهم عذاب عظيم كيف سؤال يبقى الإجابة بتاعته والله لا يهدي القوم الظالمين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشاهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لو أنا بقى بت- متذكر أول الآية نقول كيف يهدي الله هنقول إيه والله لا يهدي القوم الظالمين شوف أول آية كيف يهدي الله قوما آخرها والله لا يهدي القوم الظالمين يبقى دي علامة في نفس الآية ولو نظرنا أيضا إلى الآية آه، اللي هي 105 من سورة آل عمران برضو آه، العلامة برضو فيها والمعنى بتاعها مفهوم برضو مش هتخلينا ننتقل من مكان إلى مكان ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تكونوا يبقى ده هنا إيه أمر من الله سبحانه وتعالى وتحذير من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ألا يكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات ليه؟ ربنا بيحذرهم لأنهم بيقول لهم وأولئك لهم عذاب عظيم تخويف من الله سبحانه وتعالى ووعيد من الله سبحانه وتعالى وتنبيه من الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات اه اللي بقى ح- ي- يعمل زيهم ويتفرق ويختلف من بعد ما جاءهم بينات لان دولت لهم عذاب عظيم يبقى آه، هذا المصير بتاعهم واولئك لهم عذاب عظيم ننتقل إلى الآية رقم آه، 99 من سورة آل عمران الآية رقم 99 من سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون طبعا مش هنتكلم على وما الله بغافل عما تعملون لأن احنا طبعا تكلمنا فيها في حلقات سابقة ولكن في هذه الآية آه، جاء فيها لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وجاءت آه، كلام مشابه في آية 86 من سورة الأعراف ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن هي تصدون برضه زي تصدون عن سبيل الله وهنا تصدون عن سبيل الله من آمن وهنا من آمن ولكن جاء فيها ايه في سورة الأعراف من آمن به و وتبغونها عوجا يبقى في سورة الأعراف جاء من آمن به ولم تأتي به في سورة آل عمران ثم جاء عطف عليها و وتبغونها عوجا أما في سورة آل عمران تبغونها عوجا يبقى نعرف ان لما ننتقل من سورة آل عمران إلى سورة الأعراف وسورة الأعراف جاءت بعد سورة آل عمران بكذا سورة طبعا يعني وبزيادة ترتيب السور زاد في الآية فأصبح فيها زيادة عما جاء في سورة آل عمران يبقى الزيادات دي فين في سورة آل عمران يبقى لما نيجي نقرأ سورة آل عمران قل يا آل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن من قلش به من قلش به من آمن تبغونها ومن غير الواو تبغونها عوجا وأنتم شهداء أما في سورة الأعراف ولا تقعدوا بكل صراط توعدون توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا بعد كده الآية 109 من سورة آل عمران دي بدون مسلسل عندكم يعني مش موجودة عندكم آه ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور آه جاءت آه وإلى الله ترجع الأمور في عدة مواضع من القرآن يعني في ست مواضع في القرآن الكريم جاء فيها وإلى تختمت الآيات بقوله تعالى وإلى الله ترجع الأمور أما وإلى الله عاقبة الأمور لم ترد إلا مرة واحدة في القرآن إلا مرة واحدة في القرآن وإلى الله عاقبة الأمور فين بقى المرة الواحدة دي في القرآن اللي هي في الآية رقم 22 من سورة لقمان الآية رقم 22 من سورة لقمان وانا كنت يعني عايز اقول لكم او انا عاملها علامة عندي ان والى الله عاقبة الامور فيها حرف القاف والى الله كل الايات التانية والى الله ترجع الامور هنا والى الله عاقبة الامور فيها حرف القاف بقول يبقى في سورة لقمان واسم السورة في حرف القاف ولكن للامانة وده ما قلت لكم لما نحط علامة نحذر ان يكون الكلام اللي بقوله مختلف عن حاجة تانية لأن وإلى الله ترجع الأمور في موضع من المواضع جاءت في سورة البقرة جاءت في سورة البقرة وبرضه اسم السورة في حرف الايه القاف اللي هي الآية 210 في سورة البقرة جاء فيها برضه وإلى الله عاقبة وإلى الله ترجع الأمور فما قلتش ان سورة لقمان هي الوحيدة اللي فيها وإلى الله عقب... هي اه طبعا وإلى الله عاقبة الأمور ما جاتش الا في سورة لقمان ما نقولش بقى ان احنا نحط العلامة القاف ولكن انا برضو يعني اعملها لنفسي لما باقي في سورة لقمان بقول اه لقمان في حرف القاف هنا بقى والى الله عاقبة الامور رغم ان انا عارف ان البقرة اصلا فيها حرف الايه القاف يبقى اشتركت برضو البقرة وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور أما سورة لقمان وإلى الله عاقبة الأمور وإذا كان حد عايز يبحث أو حد عايز يكتب أو حد عايز يعرف المواضع اللي جت فيها وإلى الله ترجع الأمور رغم أنها دي الأكثر انتشارا وده لما بقول الأكثر انتشارا أنا عايز أعرف الأقل انتشارا لم تأتي هي أقل انتشارا جاءت مرة واحدة وإلى الله عاقبة الأمور في سورة لقمان أما اللي عايز يعرف برضه باقي المواضع عشان يحط علامات لنفسه أو يعمل أي شيء يذكره وإلى الله ترجع أمور جاءت في سورة البقرة الآية 210 كذلك سورة آل عمران الآية 109 سورة الأنفال الآية رقم 44 سورة الحج 76 سورة فاطر الآية رقم 4 سورة الحديد الآية رقم خمسة كذلك جاءت هنا وإلى الله عاقبة أمور بس جاءت بقى في سورة الحج بصيغة تانية يعني جاءت في سورة الحج برضه احنا قلنا ان وإلى الله ترجع أمور جاءت في الآية 76 من سورة الحج كذلك جاء فيها قول آخر برضه في سورة الحج في الآية 41 في قوله تعالى ما في آية وأمر وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وإيه ولله بس هنا ولله عاقبة الأمور ولله عاقبة الأمور وبرضه جاءت إيه عاقبة الأمور ولكن أنا كنت بركز وإلى الله وإلى الله لم تأتي وإلى الله عاقبة الأمور إلا في سورة لقمان أما ولله عاقبة الأمور جاءت في سورة إيه الحج الآية رقم 41 وبرضه جاء فيها وإلى الله ترجع الأمور آه بعد كده آه نخلي بالنا بقى من آه الثلاث آيات اللي جايين بعد كده يعني هنشوف الآية 117 و118 و119 أنا بقول لكم من قبل ما أقول الآيات ليه عشان نخلي بالنا إن الآية 117 جاء فيها شيء لم يأتي في القرآن كله يعني في هذه برضو الآية وهذا القول فيما اختصت به برضو سورة آل عمران وعلشان تربط وتعرف ان الآية اللي جاية بعديها هي دي اللي انا عايز اقولها برضو سورة الآية 118 برضو فيما اختصت به سورة آل عمران برضو في 118 الآية دي الكلام اللي هنقوله لم يأتي إلا في هذه الآية اللي هي 118 وكذلك الآية 119 يبقى لما نيجي نقرأ برضو الآيات دي نعرف اه الآية دي الوحيدة اللي بعديها بقى يبقى هنقولها كذا عشان دي الوحيدة والآية اللي بعديها برضو هنقولها كذا عشان دي الوحيدة ونبتدي نفصل هذا الكلام في الثلاث آيات نبدأ بالآية رقم 117 واحنا كنا قلناها قبل كده برضو في سورة البقرة ولكن هنكررها هنا الآية 117 في سورة آل عمران مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن إيه ولكن أنفسهم يظلمون احنا طبعا كنا قلناها قبل كده لكن انا حبيت اقولها نوت علشان اولا هندي علامة لها وعشان كمان عشان نعرف ان الثلاث ايات ورا بعض من ضمن الايات الايه اللي مختصة به سورة آل عمران آه كل ما جاء في القرآن بخلاف آه آل عمران ولكن كانوا ولكن ايه كانوا انفسهم يظلمون لكن الوحيدة في سورة الآية بتاعة 117 سورة آل عمران التي لم يرد فيها كانوا آه في سورة آل عمران اللي هي آية 117 طيب برضو علشان ندي علامة في تفسير الآية نفسها في تفسير الآية لو أنا برضو نظرت إلى سياق الآيات هي كذا آية في القرآن جاء فيها آه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لو أنا نظرت في سياق جميع الآيات جميع الآيات اللي جاءت في القرآن التي كان ختامها ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هنلاقي ان هي كلها بتتكلم عن قوم في عهود سابقة يعني ماتوا وانقرضوا يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا ان هم ظلموا انفسهم وربنا اهلكهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن الكلام في السياق في كل هذه الآيات عن قوم في عهود سابقة آه ماتوا وانقرضوا فعشان كده جاءت كلمة ايه كانوا ولكن كانوا انفسهم يظلمون هندي مثل او مثلين في هذه الايات عشان نشوف برضو عشان نقدر نفرق بينها وبين سورة آل عمران وليه نشوف ان سورة آل عمران الوحيدة التي جاءت بدون كلمة كانوا آه سورة البقرة مثلا الآية رقم 57 ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن إيه كانوا أنفسهم يظلمون هنا الحديث في الآية عن إيه عن قوم بني إسرائيل بني إسرائيل في العهد في عهد موسى عليه السلام وهؤلاء حصل ماتوا وانقرضوا وربنا بيحكي حكاياتهم في القرآن فجاء في آخرها وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لو الآية احنا كنا خدناها برضو مع الآيات بتاعت 160 في سورة آل عمران هنلاقي برضو نفس الموضوع ونفس برضو الحديث عن بني إسرائيل وقوم موسى برضو وجاء فيها ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لو نظرت إلى شيء تاني زي مثلا جاء في سورة التوبة في الآية 70 ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم أهو بيتكلم عن قوم إيه من قبلهم ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم مين قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكة أتتهم رسلهم يبقى كل ده إيه عن عهود سابقة وهلكوا وانتهوا وربنا بيقول لهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وصوت مثلا حاجة تانية عشان برضو لها سياق تاني آية النحل الآية رقم 33 جاء فيها إيه كذلك فعل الذين من قبلهم كذلك فعل برضه في فعل ماضي كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لو انا بقى بعد ما عرفت السياق بتاع الايات دي كلها طبعا لسه في ايات تانية كذلك يعني انتوا ممكن تطلعوا كل هذه الايات وتنظروا الى سياق كل هذه الايات لو انا بقى بصيت الى سياق الايه 117 هنلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى بيضرب مثل للذين كفروا في هذه الحياة الدنيا والمثل ده دائم وباقي الى ان تقوم الساعة هؤلاء الذين ينفقون أموالهم ينفقون أموالهم في أعمال خير وفي هذه الحياة الدنيا ولكن لم يؤمنوا ولكن إيه لم يؤمنوا يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيضرب المثل ده للذين كفروا في هذه الحياة الدنيا بأن إيه أعمالهم كل الأعمال اللي بيعملوها وكل ما ينفقوا من نفقة تذهب هباء منصورة تيجي يوم القيامة لا يجد شيء مما ايه مما عمل من هذه الاعمال بسبب ايه بسبب كفرهم وهذا المثل باقي الى يوم القيامة وما, وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون ولكن انفسهم يظلمون يبقى ده مثل باقي وربنا بيبين ان كل من يفعل هذا وكل الكافرين اللي بيفعلوا هذا وكل من يفعل السيئات ويفعل لكن انفسهم يظلمون دي الآية 117 اللي احنا قلنا عليها أول آية الآية بقى اللي بعديها الآية 118 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ها آخر الآية زي برضو الآية اللي قبلها كانت برضو آخر الآية وهنا برضو آخر الآية قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون دايما لما بنقرأ في سورة آل عمران وأجي عند ولكن أنفسهم يظلمون وأنا عارف إن ولكن أنفسهم يظلمون هنا آه وعارف إن ده الموضع الوحيد في القرآن لما نيجي في الآية اللي بعديها أقول آه الآية اللي بعديها برضو في موضع برضو غير كل القرآن فنقول قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون إن كنتم تعقلون ولم يرد في القرآن قد بينا الآيات أو قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون إلا في هذه السورة وفي هذه الآية أما في باقي المواضع لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون يبقى أنا أعرف أن لعلكم تعقلون في جميع المواضع أما في سورة آل عمران في هذه الآية برضو مما اختصت به سورة آل عمران في هذه الآية قد بينا لكم الآيات والإيه إن كنتم يبقى إن كنتم دي اختصت به هذه الآية إن كنتم تعقلون هنروح داخل على طول على أنا قلت قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أنا عارف إنها الوحيدة اول ما اعرف ان دي الوحيده والايه اللي قبلها الوحيده اول ما اجي على الايه اللي بعديها اقول ايه ها انتم اولاء على طول ها انتم اولاء ما اقولش بقى ها انتم هؤلاء لا انا عارف ان الثلاث ايات دول ورا بعض ليه بقول كده لان ها انتم اولاء وجاء فيها برضه ها انتم هؤلاء طب انا بقى ازاي اعرف ها انتم هؤلاء فين وها انتم اولاء فين لا لما بنيجي نقرا في سياق الايات وعرفت بقى ان دي مختصه بيه والوحيده وبرضه 118 ان كنتم تعقلون الوحيده على طول انتقل اقول ها انتم اولاء لان انا عارف ان انا ماشي في الثلاث ايات اللي ورا بعض اللي كلهم ايه آه فيهم اختلاف عن باقي الايات وباقي السور كلها اقول ها انتم اولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله اما في باقي المواضع في القرآن في أي موضع أقرأه أقول ها أنتم هؤلاء ما قلتش خالص ها أنتم إيه أولاء يبقى أدي ثلاث آيات ورا بعض آه الآية 117 وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون وفي غيرها ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الآية 118 قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون وفي غيرها لعلكم تعقلون والآية 119 ها أنتم أولئك وفي غيرها ها أنتم هؤلاء بعد كده إن شاء الله ننتقل إلى الآية 120 من سورة آل عمران الآية 120 من سورة آل عمران إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا نلاقي ان في هذه الآية إن تمسسكم إيه حسنة يقابلها إيه السيئة إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم إيه سيئة بلام جاء في الآية الحسنة هيجي بعدها المقابل بتاعها ضدها إيه سيئة إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها طب نشوف آية تانية الآية رقم 78 في سورة النساء وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله طب وإن تصبهم إيه سيئة زيها برضه وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك برضه جاءت الحسنة وبعدها ما قبلها سيئة طب ننظر للآية اللي بعديها على طول في سورة النساء برضه الآية رقم 79 ما أصابك من إيه؟ من حسنة فمن الله طب وما أصابك من إيه؟ من سيئة فمن نفسك يبقى لقيت الثلاث آيات دولت اللي هي في سورة آل عمران وسورة النساء في الموضعين جاءت السيئة مقابل الحسنة تيجي الحسنة وبعد كده في نفس الآية تيجي كلمة إيه؟ السيئة ما عدا في موضع واحد في القرآن هو ده اللي انا نخلي بالنا منه هو ده اللي نحذر منه دايما انا عارف آه نقول حسنة يبقى هيجي في الآية فيها نفسها المقابل بتاعها السيئة اما في آية واحدة لازم اتذكرها واعرفها اللي هي الآية رقم 50 في سورة ايه التوبة هتيجي الحسنة وليس مقابلها الايه السيئة الآية رقم 50 من سورة التوبة ان تصبك برضه حسنة ايه قبل كده قلنا وما أصابك من حسنة وإن تصبهم حسنة هنا إن تصبك حسنة برضه إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك ما نقولش بقى سيئة لأن أنا قلت الآية دي الوحيدة اللي ما جاتش السيئة مقابل الحسنة هنا ولكن جاءت وإن تصبك إيه مصيبة وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون يبقى أعرف أن سورة التوبة الآية رقم خمسين الوحيدة في القرآن التي جاءت كلمة مصيبة مقابل الحسنة في الآية ولم ترد في موضع آخر من القرآن آه بعد كده آه ننتقل إلى الآية رقم 122 الآية رقم 122 إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون نفس اللي قلناه في البند السابق برضه ان كل ما جاء في القرآن كذا ما عدا في آية هذه برضه نفس العملية الآية 122 ختمت وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون يبقى دايما في القرآن الكريم لما يأتي وعلى الله فليتوكل يبقى بعدها ايه اه نشوف بقى بعدها ايه وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا اما وعلى الله فليتوكل المتوكلون علشان آه نعرف ونقول ونخلي بالنا نقول ان اللي جاء في سورة ال عمران دي جاءت في جميع المواضع في القرآن وعلى الله فليتوكل المؤمنون يبقى وانا بقرأ مطمئن جدا نقول وعلى الله فليتوكل ما اقولش المتوكلون وعلى الله فليتوكل المؤمنون ما عدا في موضع واحد في القرآن ما عدا ايه في موضع واحد في القرآن وله علامة مميزة وله علامة آه لا يمكن احنا ننساها آه ليه؟ لأن لما نيجي في الآية رقم 12 بتاعة آه آه صوت إبراهيم هنقدر نحط لها علامتين أولا جاء فيها إيه؟ وعلى الله فليتوكل المتوكلون في الآية رقم 12 من سورة إبراهيم ليه مش هيحصل لبس؟ لأن آه، دي جاءت بعد الآية رقم 11 من سورة إبراهيم وسورة بتاعت آه، الآية رقم 11 من سورة إبراهيم ختمت وعلى الله فليتوكل المؤمنون يعني دي من ضمن سورة إبراهيم الآية رقم 11 من ضمن المواقع أو من ضمن المواضع في القرآن التي ختمت وعلى الله فليتوكل المؤمنون زي ما قلنا إن جاءت في مواضع كثيرة وعلى الله فليتوكل المؤمنون من ضمنهم الآية رقم 11 وبعد كده لما تيجي بقى الآية رقم 12 وأنا لسه قايل وعلى الله فليتوكل المؤمنون في نهاية الآية رقم 11 يبقى ما نكررش بقى وعلى الله فليتوكل المؤمنون يبقى نعرف إن هي دي الآية الوحيدة وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المتوكلون عشان ما نكررهاش عشان لسه انا قايل قبليها في الايه رقم 11 وعلى الله فليتوكل المؤمنون يبقى اللي بعديها وعلى الله فليتوكل المتوكلون وهي الوحيده في القران كذلك كذلك في علامه تانية في نفس الايه ل- وما جاتش برضه في ايه تانية آه، جاء فيها في اولها ايه وما لنا الا نتوكل على الله وما لنا الا نتوكل على الله اهي الايه توكل وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل ايه وما لنا الا نتوكل على الله نهايتها ايه وعلى الله فليتوكل المتوكلون ودي الايه الوحيده هتطلع علامتين ان الايه اللي قبليها وعلى الله فليتوكل المؤمنون يبقى ما نكررهاش وهتطلع علامه تانية ان في نفس الايه وما لنا الا نتوكل على الله احب اكد برضو عشان الكلام اللي انا بقوله نخليه بالنا يعني حذرين عشان ما حدش يجي يقول لي لا ده في مواضع تانية برضو آه، يتوكل المتوكلون نخلي بالنا علشان ما حدش يقول هذا الكلام انا بقول ايه المواضع اللي جاء فيها وعلى الله يبقى لما نقول وعلى الله بالتحديد يبقى هو ده اللي انا اعنيه وعلى الله فليتوكل المؤمنون او على الله فليتوكل المتوكلون ده اللي انا قلته لكن يعني في حاجات تانية جاءت زي مثلا في سورة آه، يوسف عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون آه، جاءت وعليه بس مش, مش وعلى الله انا بتكلم وعلى الله اما في سورة يوسف عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وجاء في موضع اخر في سورة الزمر قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون يبقى في سورة ايه الزمر برضه لكن وعلى, وعلى الله فليتوكل المؤمنون هي الشائعة وهي الأكثر انتشارا في القرآن ولم تأتي وعلى الله فليتوكل المتوكلون إلا في الآية رقم 12 من سورة إبراهيم وأعطينا لها العلامات طيب آه ناخد آية كمان الآية رقم آه، 126 الآية رقم 126 من سورة آل عمران ودي آه، سهلة عشان كده قلنا ناخدها كمان إن شاء الله الآية رقم آه، 126 من سورة آل عمران وما جعله الله إلا بشرى لكم بشرى إيه؟ لكم ولتطمئن إيه؟ قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله والله عزيز حكيم فيها كذا حاجة أولا وما, وما جعله الله إلا بشرى جاءت في القرآن في بداية آية آيتين في القرآن اللي هي الآية اللي معانا 126 من سورة آل عمران وما جعله الله إلا بشرى جاءت كمان في سورة الأنفال الآية رقم 10 وما جعله الله إلا بشرى ولكن في سورة آل عمران في سورة آل عمران واحنا عارفين ان سورة آل عمران أطول طبعا من سورة الأنفال أطول بكثير من سورة الأنفال فيها زيادة هنا عما جاء في سورة الأنفال في سورة آل عمران وما جعله الله إلا بشرى لكم أما في سورة الأنفال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن في سورة آل عمران ولتطمئن قلوبكم به أما في سورة الأنفال ولتطمئن به قلوبكم طيب أنا اتكلمت على لكم إنها موجودة في آل عمران آه، وما وما ولم تأتي في سورة الأنفال طب الثانية بقى وتطمئن قلوبكم به ولتطمئن به قلوبكم آه، دايما بقول إن في سورة آل- آه، آل عمران الاثنين متأخرين الاثنين لكم وبه دايما إيه نأخرهم بشرى لكم بشرى لكم ولتطمئن ما نقولش به بقى ما نقدمهاش لا زي ما بشرى دي جت جت آه بعديها لكم يبقى برضه قلوبكم جت بعديها به يبقى لكم وبه آه في تأخير وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به أما لما ما جاتش لكم واحنا مقدمين به لما ما جاتش إيه لكم يبقى هنا الآية ما فيهاش لكم يبقى روح مقدم إيه به يبقى بالكفاية بقى ان ما فيهاش لكم ما فيهاش لكم قدم بقى إيه به وما في الأمثال وما جعله الله إلا بشرى ما فيش به يبقى نقدم ما فيش لكم يبقى نقدم به ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله والآيتين وما النصر إلا من عند الله لكن نحذر في سورة الأنفال أنا بقول أحذر عشان بيحصل فيها لبس سورة الأنفال ختمت الآية إن الله عزيز حكيم أما في سورة آل عمران والله عزيز حكيم في سورة آل عمران والله عزيز حكيم أما في سورة الأنفال إن الله عزيز حكيم وإن شاء الله آه انتهينا من هذه الحلقة الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وحنكون إن شاء الله آه في الحلقة القادمة بإذن الله هنبدأ من الآية 133 من سورة آل عمران الآية رقم 133, 133 من سورة آل عمران إن شاء الله وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قدمناه وزادنا علما وزادكم علما ونفعنا الله سبحانه وتعالى بكم وجعل كل هذا في ميزان حسناتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات